إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع شرح كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز وقد انتهينا في الدرس السابق عن الحديث عن أحكام القرض والرهن والليلة إن شاء الله تعالى نبدأ الحديث عن شيء يتصل بالقرض وهو الحوالة الحوالة أو الحوالة بفتح الحاء أو كسرها مشتقة من التحويل من التحويل ومضمونها كده سريعا أنا علي دين لواحد ولي عند الثاني دين فأقول لمن له علي دين لك عندي مئة جنيه وأنا لي عند فلان مئة جنيه خذها منه يبقى أنا أحلت صاحب الحق الذي له علي إلى من لي عليه الحق أدي الحوالة الحوالة بفتح الحاء أو كسرها مشتقة من التحويل أو من الحؤول تقول حال عن العهد إذا انتقل عنه حؤولا وهي عند الفقهاء نقل دين من ذمة إلى ذمة نقل دين من ذمة إلى ذمة كما قلت أنا علي مية لأحمد وعلي ولي عند محمود مية فأقول لأحمد خذ المية بتاعتك من محمود أحلته فمن كان له فمن كان عليه دين وله عند آخر فأحال دائنه على من له عنده وجب على الدائن التحول أما قل لفلان يا فلان أنت لك عندي 100 جنيه وأنا لي عند فلان 100 جنيه يبقى خدت منه خلاص أنا هقول له يديها لك أنت وجب على الدائن التحول بشرط أن يكون المحال عليه رجل مالي يعني غني وقادر على السداد لقول النبي عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم فإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع يعني إذا أحلت لك دين عند فلان وحالك هو على من له دين عليه وكان الطرف الثالث هذا إنسان غني وقادر على السداد ومعروف بالسداد يجب عليك أن تقبل التحول وتتحول من مطالبة صاحبك وتطالب الطرف الثالث هذه الحوالة باختصار وهي نقل دين من ذمة إلى ذمة نقلت الدين اللي في ذمتي إلى ذمة غريمي يعطيه لمن كان له علي دين الوديعة الوديعة مأخوذة من ودع الشيء ودع بمعنى ترك والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك يعني ما تركك الوديعة مأخوذة من ودع الشيء بمعنى تركه وسمي الشيء الذي يدعه الإنسان عند غيره ليحفظه له بالوديعة لأنه يتركه عند المودع أنا لما أعطي شيء من مالي لفلان يحفظه عنده يبقى أنا تركت مالي عنده فسمي هذا المال وديعة يبقى الوديعة إن أنا معايا قرشين ومثلا بيتي مفتوح أو مطروق الوارد عليه كثير ومش آمن على القرشين يخلوهم في بيتي في فلان بيته أمان محفوظ مستور قليل وارد عليه فبقول له يا فلان والله أنا معايا قرشين يعني تعرف بيتي مفتوح والناس داخلة وطالعة فأنا يعني عايز أحط القرشين ده عندك يبقى أنا إيه أستودع هذا المبلغ عنده وديعة أو أنا مسافر وعندي قرشين في البيت وهقعد بره اسبوعين ثلاثه شهر اقل اكتر وطبعا البيت هيبقى مهجور ومفيش حد فلا آمن على المال أن أتركه في هذا البيت المهجور فبقول له يا فلان لو سمحت أنا مسافر القرشين دومت عندك أمانة لغاية ما أرجع يبقى اسمها وديعة ما حكم الوديعة أنا لما أقول لفلان خذ القرشين دول شلهم لي عندك هل يجب أن يقبل أو يستحب ما حكم الإس- الإيداع عنده قلت وإذا استودع الرجل أخاه شيئا استحب له قبوله قبوله يعني يستحب قبول الوديعة مستحب مش واجب أما فلان يقول لك والله خد القرشين دوم خد حتتين الذهب دول شيلهم لنا عندك ها يبقى يستحب لك أن تقبل هذه الوديعة ولا يجب يعني لو رفضتها اعتذرت لصاحبه قلت له والله يا أخي أنا برضو كمان أنا مش قد الأمانة الأمانة تقيلة وأنا مش قدها وأنا والله كما أن بيتك مطروق أنا بيتي مطروق كمان فلا شيء عليك يبقى قبول الوديعة مستحب وليس واجبا إذا استودع الرجل أخاه شيئا استحب له قبوله إن علم من نفسه القدرة على حفظه يعني بيقول لك خد قرشين دول شيلهم عندك وأنت إن شاء الله يعني تحسب نفسك أمين وإن شاء الله تحافظ لأخيك على ماله إيه، يستحب لك أن تقبل هذه الوديعة لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى الذي أمر الله تعالى به قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ويجب على المودع رد الوديعة متى طلبت منه قبلت الوديعة من أخيك خدت القرشين خدت حتتين الذهب شلتهم عندك من ما يقول لك لو سمحت الأمانة اللي عندك تقول له تفضل قال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وقال تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه وقال النبي صلى الله عليه وسلم أد الأمانة إلى من ائتمنك يبقى أمر الله ورسوله برد الأمانة فإذا استودعك أخوك شيئا من ماله فقبلت الوديعة ثم جاء يطلبها وجب عليك أن تردها وأن تتقي الله فيها وفي صاحبها وأقول إذا استودعت إذا استودعت شيئا من مال أخيك من حفظه وصيانته ألا تتصرف فيه ألا تتصرف فيه إلا بإذنه بعض الناس قد يقبل الوديعة فلان بيقول له خد القرشين دول عن شيلهم عندك يقول له أهلا وسهلا يا مرحبا ياخد القرشين على أنهم وديعة أمانة فياخد القرشين يتصرف فيهم يشغلهم في تجارته آه، يبيع ويشتري بيهم يكون مزنوق يفك زنجته بيها يكون عليه دين يسد دينه بيها يجي واحد يقول له معكش قرشين سلف يقول له ايوه معايا ويديله من فلوس صاحبه مش من فلوسه يبقى يتصرف في الامانه هذا التصرف لا يجوز لا يجوز لمن استودع شيئا من المال ان يتصرف فيه الا ان يستاذن صاحبه الا ان يستاذن صاحبه يقول له يا صاحبي الامانه اللي شايلها عندي مش عايزها نقول لا والله عندك اما عوزها هقول لك عليه يقولوا طب معلش يعني تسمح لي انا الان محاجه لفلوس ممكن اتصرف فيها وان شاء الله منين ما تطلب هتلاقيه فلان قصدني في دين وانا ما معيش فلوس اقرضه ممكن تسمح لي اقرضه وانا ضامن آه، انا اللي هقرضه وكانها فلوس يبقى تستاذن صاحب المال في ان تتصرف في ماله لا تتصرف في ماله الا باذنه وعشان كده كان الزبير بن العوام رضي الله عنه لما يجي واحد يقول له خد القرشين دول شيلهم عندك امانه وديعه يقول لا مش وديعه انا هاخدهم على انها قرض ليا هاخدهم على انها قرض ليا ليه مش راضي ياخدها وديعه لانه يعلم انه ليس له ان يتصرف في الوديعه الا باذن صاحبه اما لما هياخدوا قرض خلاص بقى قرض استقر في ذمته يبقى هو ياخده يتصرف فيه يبيع يشتري يقرض خلاص بقى صار دينا عليه يبقى له حر التصرف فيه ومتى جاء صاحبه ليطلبه رده عليه ولا ضمان على المودع افرض الراجل خد القرشين بتوعك شالهم لك في بيتك واحد خد شبكة بنته وخايف عليها في البيت فقال لأخوه الله يكرمك خد الشبكة بتاع البنت دهيت يعني ايه شيلها عندك بدل ما تروح عن عندنا لو أن المودع خد الأمانة أو الوديعة وبعدين ضاعت منه ضاعت منه هل يضمنها أم لا أقول ولا ضمان على المودع إلا بالتفريط إذا واحد خد الأمانة خد الأمانة وبعدين حطها في الدولاب بتاعه مع أماناتي أو في الأماكن اللي بيشيل فيه فلوسه وأماناته وقفل عليها وحرزها يعني حافظها تماما بما جرت العادة أن تحفظ به الأموال وبعدين سرقت هذه الأمانة سرقت منه مع أنه أحرزها وحفظها وصانها فلا ضمان عليه فلا ضمان عليه انت قابلته في الطريق انت قابلته في الطريق معك قرشين فلا قابلته في الطريق قلت له والله انا كنت رايح لك ده انا ربنا كرمني بيك انا كنت رايح لك خير والله معايا قرشين هم تخدهم شيلهم لي عندك امانه اما عزهم حابه اطلبهم منك خد الراجل القرشين بتوعك وحطهم في جيبه زي ما بيشيل فلوسه ومشى خالص عادي مروح يعني سرقت منه هذه الامانه ما ض- ما ضيعش ما هو ما فرطش فيها هو خدتها عشان يروح يشيلها لك راحت لا ضمان عليه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أودع وديعة فلا ضمان عليه من أودع وديعة فلا ضمان عليه وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضمان على مؤتمن لا ضمان على مؤتمن أنت أتمنته وتثق فيه آه، وتحسن به الظن ولما يقول لك الحاجة سرقت أو راحت مني أنت واثق أنه صادق وأمين لا ضمان عليه والله يخلف عليك لكن إذا قصر المودع إذا قصر وفرط في الأمانة فرط في الأمانة آه، قابلته آه، قلت له أنا كنت رايح لك خير خد القرشين ده همت معاك شيلهم لي عندك أمانة لما عسوا خد القرشين وعمل زي الناس ما بتعمل دخل الجامع آه وجي واخد قلع الجلبية أو زي ما يقولوا الجاكيت وحط الفلوس فيها وجي معلقها على الشماعة في نص الجامع أو على دورة المية ودخل الحمامات جي واحد شافه جي مفتش الجلبية مفتش الجاكيت لقى الفلوس خدها ومشى يبقى هو كده قصر وفرط في حفظ الأمانة يضمن يضمن لا ضمان على المودع إلا إذا فرط عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضمنه وديعة سرقت من بين ماله ضمنه وديعة سرقت من بين ماله يعني أنس بن مالك كان عنده وديعة لواحد حاططها في فلوسه فالوديعة لوحدها ديت هي اللي انسرقت فضمنه عمر إياها قال الإمام البيهقي رحمه الله يحتمل ان عمر لما ضمنه ضمنه ليه يحتمل انه كان فرط فيها فضمنه اياها بالتفريط بالتفريط يبقى اذا اذا استودع الانسان شيئا لاخيه وكان امينا وحفظها وصانها واحرزها ولم يفرط فيها ولم يتسبب في ضياعها فضاعت فلا ضمان عليه لكن إذا قصر في حفظها ولم يحرزها في مثلها أو فرط في حفظها وصيانتها فضاعت فعليه الضمان طيب العارية العارية الحاجة اللي باخدها السلف بقى غير الفلوس احنا عرفنا القرض اللي هو القرض المال ما معكش 100 جنيه معايا باخد ال 100 جنيه اقضي حاجتي وارجعها ارجعها لك تاني هنا بقى العارية فيما سوى الايه في الاموال او غيرها في الاموال او غيرها العارية باخد الحاجة بتاعتك انتفع بها وارجعها لك اخد الحاجة بتاعتك انتفع بها وارجعها لك معروفة الاستعارة الاستعارة بستعير منك حاجة انتفع بها وارجعها لك عرف الفقهاء العارية بأنها إباحة المالك منافع ملكه لغيره بلا عوض لو تفتكروا لما اتكلمنا عن الإجارة قلنا إباحة المنفعة بعوض الإجارة أنا عندي شقة عندي عربية بأجرها لك مقابل مال يبقى أنا أبحت لك أن تنتفع بالشقة تنتفع بالعربية مقابل مال مقابل مال العارية بقى إباحة المنفعة بلا عوض يعني أو- لو سمحت أنا رايح مشوار وعربيتي عطلانة اديني عربيتك روح بقى مشوار يبقى اخد العربية اروح مشواري وارجع اسمها دي ايه اسمها عارية أبح... است- انتفعت بعربيتك بدون ما ادي لك اي مقابل خالص آه، انت ليك شقه في الشقه في القاهره آه، وانا مسافر حقعد ماموريه اسبوع اسبوعين في الشقه وانا عارف ان الشقه بتاعتك فاضيه تسمح لي أ- أ- اقيم في الشقه بتاعتك خد المفتاح اهو واقعد في الشقه آه، براحتك خالص انا مش هروح هناك دلوقتي يبقى العاريه اباحه المالك منافع ملكه لغيره بلا عوض حكم هذه العارية مستحبة لأنها ك- كما في الوديعة من باب التعاون على البر والتقوى يعني أخوك بيطلب منك حاجتك ينتفع بها ويرجعها لك آه، من باب التعاون على البر والتقوى أنك تديها له والنبي عليه الصلاة والسلام يقول والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه وقد ذم الله سبحانه وتعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون يعني الماعون ده الإناء الحلة والطبق ونحوهما من الأس من, الأث من الأساس أساس البيت اللي هو يعني آه، لا يخسر ولا يتلف بالاستعمال من شدة البخل أن الإنسان لو سئل الماعون ادينا الماعون ناكله فيه ونرجعوه ما يرضاش هذا من شدة البخل ذم الله تعالى ذلك عن عبد الله قال كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر ها الدلو السطل اللي بياخدوا بيه المية من البير والقدر اللي بيطبخوا فيه الحلة اللي بيطبخوا فيه لو سمحت هات الحلة نطبخوا فيه نطبخوا فيها ونرجعوها يقول لا ما عندناش طب هاتوا الدلو بتاعكم لما نشيله شوية مية من البير لا هذا هو الايه الماعون شدة البخل والعارية يجب ردها يجب ردها يعني يستحب لصاحب الشيء أن يعيره يستحب للش- لصاحب الشيء أن يعيره ويجب على المستعير إذا انتفع بالعارية أن يردها على صاحبها لقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها طيب احنا اتكلمنا في الوديعة وعرفنا وجوب ردها وعرفنا ان المودع لا يضمن الا بالتفريط طيب المستعير بقى المستعير لو خد الحاجة استعار من اخيه شيئا هل يضمنه ام لا يضمنه قلت والمستعير مؤتمن لا ضمان عليه المستعير مؤتمن لا ضمان عليه شأنه شأن الايه المودع المودع إذا استودع وديعة فحفظها وصانها وقام على رعايتها فتلفت أو سرقت أو فقدت لا ضمان عليه وإذا فرط عليه الضمان كذلك من استعار من أخيه شيئا فانتفع به ثم تلف أو فقد فلا ضمان على المستعير برضو إلا بالتفريط إلا أن يفرط المستعير في العارية ما يحفظهاش ما يحفظهاش آه، استعار كتابا من أخيه والله لو سمحت الكتاب الفلاني اللي عندك أصله مش عندي وأنا محتاجه اتفضل كتابه خد اللي انت عايزه منه وبهاته المستعير خد الكتاب آه، ركنه في البيت حطه على المكتبة كان قاعد بيقرأ على الأرض وساب الكتاب على الأرض اللي هو مستعيره وجه الولد الصغير دخل مسك القلم وصار يلعب في الدفتر وصار يقطع في الكتاب خد بالك فأتلف الكتاب هذا المستعير عليه الضمان لأنه فرط في حفظ العارية فرط في حفظ العارية المفروض خدت كتاب عشان تنتفع به المفروض تصونه وتحفظه تحطه على الرف في المكتبة تحطه في الدولاب آه، تبعده عن أيدي الصبيان وغيرهم إذا المستعير كالمودع لا ضمان عليه إلا بالتفريط وفي هنا بقى حاجة أو أن يشترط عليه المعير الضمان يبقى المستعير لا يضمن العارية إذا تلفت إلا إذا فرط فيها أو إن المست... المعير يقول له أنت عايز الكتاب أيوه والله معلش يعني أنا مش ه... مش همنع الكتاب عنك مش هحوشه بس والله أنا اديت قبل كده ناس كتيرة كتب وضيعوها وضيعوها ما رجعوهاش فأنا بقى هقول لك هتاخد الكتاب الكتاب أهو بس لو سمحت الكتاب إذا حصل فيه حاجة إذا ورقة قطعت إذا عيل لعب فيه بالقلم إذا ضاع الكتاب أنا ماليش دعوة أنت مسؤول ترجع لي الكتاب أو مثله يبقى اشترط المعير على المستعير الضمان فحينئذ تبقى دي إيه عارية مشروطة بالضمان عارية مشروطة بالضمان يبقى المستعير لا يضمن العارية إلا إذا فرط في حفظها أو اشترط عليه المعير الضمان عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعا وثلاثين بعيرا هبعت لك ناس ياخدوا منك 30 درع و30 بعير فقال صفوان فقلت أو قال أبو صفوان قلت يا رسول الله أعارية مضمونة أو عارية مؤداة أنت عايز تستعير مني عارية مضمونة أو عارية مؤداة قال بل مؤداة قال الأمير الصنعاني في سبل السلام المضمونة التي تضمن إن تلفت بالقيمة والمؤداة التي تجب تأديتها أو تأديتها مع بقاء عينها فإن تلفت لم تضمن بالقيمة يبقى المؤداة اللي هو لا يشترط صاحبها الايه ال- الضمان والمضمونة التي يشترط صاحبها الضمان قال والحديث دليل لمن ذهب إلى أنها لا تضمن العارية إلا بالتضمين وتقدم أنه أوضح الأقوال يبقى المستعير مؤتمن إذا ما فرطش في العارية وتلفت أو فقدت لا يضمنها وإذا لم يشترط عليه صاحبها الضمان لا يضمنها لكن إذا فرط في حفظها وتلفت يضمنها وإذا اشترط المعير في بداية الاستعارة أنها عارية مضمونة وجب على المستعير إن لم يردها أن يضمنها اللقطة اللقطة معروفة أنا ماشي في الشارع لقيت حاجة خدتها مبلغ من المال أو نحوه اللقطة هي كل مال معصوم معرض للضياع لا يعرف مالكه اللقطة كل مال معصوم معرض للضياع لا يعرف مالكه أنا ماشي لقيت شنطة في الشارع لقيت قطعة ذهب لقيت محفظة فيها فلوس فيها أوراق ها؟ كل مال معصوم معرض للضياع أنا ماشي آه، الشنطة في الشارع قطعة ذهب في الشارع محفظة في الشارع معرضة للضياع ما خدتهاش أنا هياخدها غيري كل مال معصوم معرض للضياع لا يعرف مالكه وكثيرا ما تطلق اللقطة على ما ليس بحيوان أما الحيوان فيقال له ضالة يعني أنا ماشي في الشارع لقيت بقرة لقيت جدي لقيت خروف ده اسمه إيه ضالة ضالة أما اللقطة تطلق على الإيه ما ليس بحيوان اللقطة تطلق على ما ليس بحيوان الحيوان يقال له ضالة طيب أنا ماشي في الشارع لقيت لقطة وجدت حقيبة وجدت قطعة من الذهب لقيت محفظة لقيت فلوس ورقية مبعترة في الأرض أعمل فيها إيه قلت من التقط مالا وجب عليه أن يعرف جنسه وعدده ثم يشهد ذا عدل ثم يحفظه ويعرفه سنه فإن أخبره صاحبه بالعلامة دفعه إليه ولو بعد السنة وإلا انتفع به واحد ماشي في الشارع لقى محفظة فتح المحفظة لقى فيها فلوس إيه الفلوس دي ممكن تكون فلوس مصرية ممكن تكون ريالات سعودية ممكن تكون دولار أمريكي يمكن كذا كذا فعلى الملتقط أن يعرف الجنس إيه، فلوس م- إيه، بالجنيه المصري آه، بالدرهم ال- بالر- بالدينار بالريالات ها يعرف جنسه وعدده 100 200 ألف آه، يبقى يعرف الجنس والعدد وبعدين يجيب اتنين مسلمين عدول ثقات من الناس الطيبين الصالحين تعالوا يا جماعة اشهدوا افتحوا المحفظة دي المحفظة ايه المحفظة دي عرفتوا ايش اللي فيها انا آه وجدتها في الطريق اشهدوا ان المحفظة انا ما لقيتش فيها غير كذا وكذا وكذا ليه ممكن لما يعرفها بعد كده يجي صاحبها يدعي عليه ان المحفظة كان فيها اكتر من كده ها ففائدة الاشهاد ان يدفع عن نفسه الريبة لو دي صاحبة وقال له انت لقيت المحفظة بتاعتي ايه طب محفظتي كان فيها مبلغ كبير يقول لا والله يا عم ده انا ما لقيتش فيها غير كذا يقول لا ده انت سلكتها يقول تعالوا يا اتنين الشهود اشهدوا انا لما لقيت المحفظة كان فيها قد ايه كان فيها كذا اي اشهدوا يبقى من التقط مالا وجب عليه أن يعرف جنسه وعدده ثم يشهد ذا عدل اثنين مسلمين ثقات أمناء ثم يحفظه يحفظه بقى يشيله في بيته كوديعة بقى لأن هو في خلال مدة سنة يعني أمانة عنده يحفظه ويعرفه سنة يعرفه سنة في المكان اللي لقاه فيه آه، وحواليه في الأسواق على أبواب المساجد بعد الصلوات بعد الجمعة طبعا الآن الوسائل الإعلامية كثيرة جدا الآن ممكن أكتب ورقة في الشارع الطويل على المحلات أعلقها على أبواب المساجد وكل أسبوعين أتفقد الورقة آه، إن إن بقيت فبقيت إن أزيلت أجددها توجد أمانة مفقودة عند فلان على من فقدها أن يتعرف عليها الاسم والعنوان والتليفون ها فإن جاء صاحبها أعلنت أعلنت عملت إعلان ودعاية إنك أنت عندك أمانة فوجدتها في الطريق فجاء رجل يقول لك يا فلان أنا قرأت الإعلان اللي أنت كاتبه والله أنا فقد مني في يوم كذا مبلغ من المال تقول له إيه نوع الفلوس اللي أنت راحت منك يقول لك والله أنا راح مني دولار تقول له والله أنا ما لقيتش دولار أنا راح مني دراهم تقول له والله أنا ما لقيتش دراهم أنا راح مني جنيهات تقول له طب ماشي كم جنيه يقول لك آه، 2000 جنيه طب آه، الأوراق يقول لك كانوا فكة وانت لاقي آه، 20 ورقة 200 يبقى مش همه يبقى إذا جاءك فأعطاك العلامة ع- ذكر الجنس والعدد وذكر ما يدل فعلا ويشهد بأنه صاحب هذا هذه اللقطة التي التقطتها أنت وجب عليك أن تردها عليه عرفت اللقطة سنة وبعد سنة ما حد جه صارت لك حرية للتصرف فيها أن تنتفع بها أن تنتفع بها لنفسك انتفاعا خاصا رزق ساقه الله إليك فإن لم يأتي شيء أحد ولم يعرفه فلا شيء عليك وهذا مال حلال هذا مال حلال ولو جاء أحد بعد سنة بعد ما تصرفت في المال يأتيك وذكر الجنس والعدد والصفات التي تدل على أن الذي تصرفت فيه كان ملكه عليك أن ترده عليه عليك أن ترده عليه بعض الطيبين أحيانا يلتقط لقطة وبعدين يتورع عنها بعد ما يعرفها ي- يقوم ايه يقول احنا نتصدق بها على الفقراء او نحطها في الجامع آه، الصدقه هذه مش واجب هذا رزق ساقه الله اليك اذا حفظته وصنته وعرفته ولم ياتك احد رزق ساقه الله اليك آه، ان كنت محتاج انت منتفع به مش محتاج برضه هو رزق حلال لو تصرفت فيه فلا حرج عليك لكن لو جاء صاحبه كما قلت ولا بعد سنه انت ضامن له ما جاش خلاص ولو تصدقت به لا باس اذا كنت قد اغناك الله وتصدقت فلك الاجر ولصاحبه ايضا لكن لو تصدقت به برضه وجي صاحبه وعرفه انت ضامن هتقول له والله يا فلان انا اعلنت عن اللقطه ولم تاتيني فانا تصدقت بها وانت بالخيار إما أن تأخذ الأجر أجر الصدقة وثوابها وإما أنا مستعد أعطيك مالك ويبقى الصدقة لي إن شاء الله تعالى آه، قد يقع كثير من الناس في خطأ وهو عدم التعريف عدم التعريف وعدم إنشاد المال وإعلام صاحبه به يعني يلاقي المال يجي ده واخده متصرف فيه خلاص ولا يعلن عنه ولا حاجة هذا خطأ لا يجوز لك أن تتصرف في المال الذي التقطته إلا بعد سنة بعد أن تعرفه كما ذكرنا عن سويد بن غفل قال لقيت أبي بن كعب قال أصبت سرة فيها مئة دينار سرة عارفين السرة بتاع زمان الناس لما كانوا ي- يجيبوا كده الفلوس وإيه ويحطوها في المنديل ويسروه ويعقدوه يقول أبي بن كعب أصبت سرة فيها مئة دينار فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت له أنا لقيت مئة دينار فقال عليه الصلاة والسلام عرفها حولا عرفها سنة قال فعرفتها حولا فلم أجد من يعرفها ثم أتيته فقال عرفها حولا فعرفتها فلم أجد ثم أتيت ثلاثا فقال احفظ وعاءها وعددها ووكاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها قال فاستمتعت فلقيته بعد بمكة فقال لا أدري ثلاثة أحوال أو حولا واحدا يعني شك الراوي هو عرفها سنة واحدة ولا عرفها ثلاث سنوات في شك من الراوي الذي سمع من أبي بن كعب الرسول أمره يعرفها ثلاث سنين أو يعرفها سنة واحدة الشاهد ان هو بعد ما عرفها سنة أو أكثر واستنفع بها لما جاء صاحبها جاء صاحبها بعد ذلك فردها فردها عليه وعن عياض ابن حمار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل اثنين مسلمين ثم لا يغيره ولا يكتم فإن جاء ربها أي صاحبها فهو أحق بها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء رزق ساقه الله إلى من التقطه هذه هي اللقطة وأحكامها وآدابها من التقط شيئا عليه أن يعرف جنسه وعدده ووعاءه محفظة محفظة إيه قماش ولا جلد ها الشنطة شنطة سمسونيت ولا شنطة قماش ولا شنطة جلد تحفظ جنسه وعدده ووعاءه وكانت مربوطة بإيه المواصفات كلها تعرفها وتشهر اتنين عدول وتعرفها سنة زي ما وصفنا إن جاء صاحبها رددتها عليه وإن لم يجئ انتفعت بها فإذا انتفعت بها ثم جاء رددتها عليه هذه لقطة المال أما ضالة الأنعام احنا قلنا اللقطة تخص المال غير الحيوان أما الحيوان اسمه ضالة آه خروف تاية جدي تاية بقرة تيهة ها؟ ضالة الغنم والإبل قلت ومن وجد ضالة من الغنم من وجد ضالة من الغنم أخذها واحد ماشي لقى خروف تايه ها بقاله ساعتين ثلاثة ماشي ومحدش بيدور عليه لقاه في الغيط لوحده بعيد عن الناس من وجد ضالة من الغنم أخذها وعرفها زي ما عرف اللقطة فإن اعت- اعترفت يعني دي واحد عرفها آه، أخذها قال لك أنت لقيت خروف صفته كذا سنه كذا ها صوفه كذا لقيت جدي صفته كذا وعمره كذا أيوه فإن اعترفت ردها على صاحبها وإلا ملكها وإلا ملكها طيب ومن وجد ضالة الإبل واحد كده في الغيط لقي جمل رايح جاي كده بقاله يومين رايح جاي ومحدش بياخده ولا حد بيربطه ولا حد بيدور عليه هل يأخذ ضالة الإبل؟ لا في فرق بين ضالة الغنم وضالة الإبل ضالة الغنم إذا أنت ما خدتهاش هياخدها غيرك أو هياكلها الديب أما الإبل مفيش خوف عليها مفيش خوف عليها فما تاخدهاش من وجد ضالة من الغنم أخذها وعرفها فإن اعترفت وإلا ملكها ومن وجد ضالة الإبل لم يحل له أخذها لأنه لا يخشى عليه الجمل ما فيش خوف عليه عن زيد بن خالد الجهني قال جاء أعربي أيوة نعم معنا اتصال اتفضل
السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله
آه، لو سمحت يا شيخ كنت عايزه اسال عن اللقطه اتفضلي آه، زوجي آه، لقى فردة حلق في البحر نعم
فهي هل دي يت- يجب عليه ان هو يبلغ عنها بالرغم ان البحر مكان كبير أي نعم ال- ال- معلش وزنها كام تقريبا
آه، في حدود 2 جرام او 3 جرام على أي حال طبعا هو على البحر وهو على البحر ممكن يقول من فقد كذا أو من فقد شيئا إن وجد شيئا آه، رده عليه إذا عرفه وإن لم يجد فلا شيء إن شاء الله تعالى لأنها أولا آه، قليلة في ثمنها كما سيأتي إن شاء الله وثانيا في البحر وقد يتعذر على آه، صاحبها أن يعرفها نعم معنا اتصال آخر أيوة نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل
آه، بعد إذنك شيخ بالنسبة للقطة الصغيرة يعني مثلا مبلغ زي 5 جنيه و10 جنيه والحاجات دي نعم آه وانت ماشي في الشارع ساعة ما تلاقي الخمسة جنيه دي والعشرة برضه جنيه لازم أعرفها إن شاء الله سنة بقول لحضرتك اهو وانت ساعة ما تلاقيها خمسة جنيه عشرة جنيه يا جماعة في حد ضاع منه حاجة ما فيش حد خلاص آه خدها وتصرف فيها لو بعد يوم بعد اتنين بعد عشرة واحد قال لك آه انا علمت اني لقيت عشرة جنيه هنا وهي بتاعتي اديها له لانها سهلة ما فيش مشكلة دي المبالغ البسيطة ما فيش مشكلة نعم أي نعم عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال جاء أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عما يلتقطه يعني إيه اللقطة اللي ياخدها فقال عر- عرفها سنة ثم اعرف عقاصها ووكاءها يعني الحاجة اللي هي فيها زي ما قلت إيه في في محفظة جلد ولا إيه ولا كده يعني فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنفقها صرف فيه قال يا رسول الله فضالة الغنم لقيت خروف كده ماشي لوحده جدي ماشي لوحده قال لك أو لأخيك أو للذئب يعني الخروف التايه ده أهو، يا إما أنت تاخده يا هياخده حد غيرك يا الديب هياخده يعني خده يعني قال فضالة الإبل طب لو لقيت جمل ماشي لوحده كده تايه فتمعر أي تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال للرجل ما لك ولها أنت مالك من الجمال معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر لغاية ما يجي صاحبها يلاقيه يبقى ضالة الغنم تلتقط وتعرف وضالة الإبل لا تلتقط ولا تعرف طيب دلوقتي بقى عند الفلاحين آه الست صاحبة الدار تقول ايه في فرخة جت عندنا آه بقى لها اسبوعين ثلاثة وسألت الجارات كلهم ما حدش عرفها ما فيش مشكلة هنيئا مريئا الناس اللي عندهم ابراج حمام بيقول لك إيه، ده لقينا حمام مش بتاعنا دخل في البرج بتاعنا وفجس وطلع حمام ها وانت عارفين الحمام لما بيولف على مكان ما بيسيبهوش تاني نقول له ال- هل سألك أحد عن الحمام قال لك جاك حمام أو سأل وتعرف ولا لا قال ما حد سأل نقول له خلاص فكلوه هنيئا مريئا طيب آه، سأل الأخ قبل قليل ماشي في الشارع لقى جنيه لقى ربع جنيه لقى خمسة جنيه ها؟ ما حكم الأشياء التافهة الحقيرة التي لا تتعلق بها النفوس قديما كانت الخمسة جنيه والعشر جنيه مبلغ كبير جدا كان مرتب موظف مرتب شهر للموظف زمان آه، الآن ربنا وسع على الناس وكثرت الأموال فلم تعد النفوس تتعلق بالأشياء الإيه؟ القليلة دي معنا اتصال
السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله ازيك فضيلة الشيخ أهلا بكم ازي حالك الحمد لله الله يبارك فيك ربنا يا رب يجعله في ميزان حسناتك اللهم وربنا امين يسدد خطاك اللهم امين واياكم ربنا يبارك لك يا رب امين بقول لفضيلتك في سؤال صغير بس تفضل بالنسبه في يعني مثلا آه، اخ مثلا جالي قال لنا في في المنطقه دي آه، لقطه نعم ال- اللقطه دي يعني زي ذهب يعني اه آه، الذهب دون آه، يعني بيقدر باموال جسيمه جدا اي نعم صح الله وبركاته
ماشي أي- أي فضيلة الشيخ انا فهمتك ان كنت ان ال- اردت لا.
انا انا فهمت السؤال يعني مثل الاثار كده مثلا انا فهمت السؤال ان اردت ان تقتصر اسمع الجواب وان اردت ان تكمل اتفضل طيب اتصال اخر معنا اتصال اخر نعم ايوه نعم طيب نجيب على السؤال حتى يستطيع السائل الثاني أن يتصل الأخ بيسأل بيقول في واحد في واحد جاله مش هو اللي عرف لا بيقول في واحد جاله قال له بيتكم فيه كنز بيتكم فيه كنز أنا عايز أطلع لك الكنز ده خدت بالك يا إخواني يعني ال- العقل من أجل نعم الله عز وجل على بني آدم من أجل من أجل نعم الله تعالى على بني آدم العقل إيه، انت صاحب الدار ما تعرفش ان في كنز طب الغريب عرف ازاي بقى الغريب عرف ازاي ها وبعدين يجي يقول لك ايه عايزين بقى نفحته هات لنا عمال وبعدين آه، عايزين فلوس وبعدين كل يوم قاعد بقى فاطر ومتغدى ومتعشي وبعدين كل يوم واخد عربية ومسافر للقاهرة بي- وبعدين بيقول لك هنجيبه الشيخ من المغرب في شيخ من المغرب هنطلبوه عشان ي- اصل فيه رصد على الكنز مش هنعرفوا نطلعوه لما يجي الشيخ يفك الايه الرصد ده ها يا اخوان بقى يعني عايزين آه، نحترم عقولنا آه، بعد أن نحترم عقيدتنا إن شاء الله تعالى هذا كله دجل وشعوذة آه، وما كسب الذين آه، ركضوا وراء هذه الترهات والخرافات إلا آه، يعني دينهم ودنياهم فمثل هذا لا يجوز وأخيرا وأخيرا أقول لك أيها السائل اعلم أن الدولة توجب على من وجد شيئا من الآثار أن يبلغ عنه وتحرج عليه أن يتصرف فيه فحتى لو جالك واحد قال لك في كنز في بيتكم روح قول له بتوع الاثار في, في واحد بيقول لي في كنز ان جم طلعوه ياخدوه واما جوش يبقى انت ما تخسرش حاجه اعود فاقول حكم الشيء الحقير تلاقيه في الشارع ومن وجد ماكولا في الطريق فله اكله ومن وجد شيئا حقيرا لا تتعلق به النفوس فله اخذه وتملكه واحد كان شاري مسكين 2 كيلو فاكهه وركب العربيه وجي نازل وساب 2 كيلو فاكهه السواق بعد ما أخ- راح مشواره ومفيش ركاب خالص لقى 2 كيلو فاكهه في العربيه ياخدتم لعياله هنيئا مريا مفيش مشكله خالص عن أنس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها لأنه كان يحرم عليه الصدقة صلى الله عليه وسلم طيب بقى إخواننا المعتمرين والحجاج بقى أما يلاقي بقى في الحرم أما يلاقي في الحرم لقطة يعمل فيها إيه باختصار لقطة الحرم لا تلتقط إلا لمن يعرفها أبدا ولا تتملك ولو بعد سنين والآن في في الحرم مكتب للأمانات أي حد يلاقي حاجة في الحرم ما ياخدهاش ياخدها يشيلها يوسلها مكتب الأمانات لعل صاحبها يرجع إلى هذا المكتب ويأخذها وهكذا انتهى وقت البرنامج فإلى اللقاء الجديد في مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته